لو سألتكم إيه الأفعال اللي وصفت حدث ميلاد المسيح أو التجسد إيه ال verbs what are the verbs mentioned in the Bible to explain the act of incarnation or the um, حادثة the birth of Christ tell me kind of verbs في على الأقل عشر أفعال وصفوا التجسد والحقيقة البحث ده لما عملته اكتشفت ان الإنجيل ممتع جدا لأنه ما استخدمش فعل واحد أبسط فعل ولد لما ولد يسوع قولوا حاجة تاني أتى دخل برافو دخل دي صعبة أخلى ذاته صح تنفع مم. ظهر برافو عليك من شاطرين وتسابونا أرسل أو الأب أرسل حل نزل اشترك أشرق من الشروق أيوة صار جسدا ها ها حل بيننا ما يوحنا واحد أصلها حل بيننا آية الدين تأنس تأنس بس دي مذكورة أكتر في قانون الإيمان طيب أنا ه go through الحتة دي لأنها في رأيي بتراجع معانا عقيدة التجسد لأنه إيه الخطورة إن إحنا دايما نتكلم عن يسوع اتولد يسوع اتولد يسوع اتولد إيه ال misconception اللي ممكن يحصل إيه ممكن سوء الفهم اللي يحصل لما نركز على إن يسوع اتولد هو فعلا يسوع اتولد ليه الانجيل ما وقفش عنده اتولد بس قال افعال اخرى مع انه عادة محدش فيكم لما اتولد اتقال مثلا انه فلان ظهر لا فلان اتولد اخره كده ولا فلان جه لا اتولد اشمعنى يسوع بيتقال عليه اتى وظهر وجاء واشترى ها ها ايه الخطورة من التركيز على ولد بس ولد كأنه إنسان عادي وجد حين ولد فاهمنا تبقى مصيبة بس كده لأنه الوحيد الذي كان موجودا قبل أن يولد هو ربنا يسوع فهمتوا الفكرة عشان كده الكنيسة مش بتحب تقول ولد بس مع انها في الإنجيل ولازم لأن كمان إثبات ولادته مهم لأنه تأنس تجسد إنسان بجد لكن ما بتقفش عند ده لئلا يفهم خطأ أنه زي أي واحد فينا وجد حين ولد لا هو كان موجودا قبل أن يولد تعالوا نمشي بسرعة في دراسة الverbs of incarnation أولا في كده قول مشهور ينسب لكذا أب في أباء الكنيسة أشهرهم ذهبي الفم يقول The son of God became a son of man to make the sons of man sons of God مش كده تالي كلكم حافظينها او عارفينها مشهور التعبير ده هو ليه جه بالبلدي كده من الاخر كده عشان نقول ابانا الذي ما كناش هنعرف نقول ابانا الذي لو ما كانش جه صار ابن الله ابنا للبشر ليجعل اولاد البشر اولاد الله اول فعل مكرر ظهر manifested without controversy created the mystery of godliness God was manifested in the flesh ظهر تضيف ايه على الفعل بتاع ولده ظهر قالت ايه زيادة ها برافو عليك ما كناش شايفينه بس كان موجود ظهر فاهمين ازاي آية تاني مثلا يقولها يوحنا the life was manifested and we have seen and bear witness declared يبقى life هو المسيح المسيح هو الحياة عند يوحنا فالحياة أظهرت مرة تاني يقول ايه يوحنا الأولى He who sinned is the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested. Again, فعل ظهر. بس خلي بالكم كل مرة بيحط سبب للتجسد. هنا حاطط السبب ايه؟ ايه سبب التجسد هنا؟ ها؟ لينقض أعمال إبليس. يبقى لو قلت المسيح جه عشان يهد مملكة الشيطان صح؟ لو قلت جه يخلصنا صح؟ لو قلت جه عشان نشوفه صح لو قلت جه عشان يفدينا صح لو قلت جه عشان يعلمنا نعيش صح يبقى صح فاهمين يبقى في اكتر من reason mainly الخلاص اللي ممكن يعبر عنه بكذا طريقة منها لينقض أعمال إبليس مرة تاني يقول في تيموثاوس الثانية على فكرة these are not all the verses لا في أكتر بس أنا بديكوا samples كده عشان تبقوا ناس بقى لاهوتيين شوية مذاكرين أنه فعل التجسد يعبر عنه بأفعال أخرى من أجل إثبات لاهوته وإثبات ناسوته ما هي دي قضية الكنيسة دايما ان احنا when we um, confirm the divine nature of God we have to confirm also the human nature of God He is one God one person fully God and fully man فدايما لما نتكلم عن تجسده نذكر لاهوته وناسوته ماشي عشان كده عاوز اسالكم سؤال تاني هو ليله العيد قرينا الرعاه ولا المجوس الرعاه الرعاه راحوا يوم الميلاد الكنيسه ما اهتمتش بيوم الميلاد اهتمت بالمجوس اللي راحوا بعدها بشهور او سنه ليه عشان المجوس سجدوا ودول ملوك فالموقف بيقول ده ربنا الرعاه يقول ده بيبي فهمتوا الفكره الرعاه يبقى ايه ملك اليهود بس فالرعاة ما تديش إيحاء اللاهوت عشان كده في قداس العيد نقول ساجدين له مع البقية فبالرغم ان حادثة المجوس ما كانتش في يوم الميلاد انما الكنيسة قالت هو ده قداس العيد عشان تركز على ألوهيته ووقت تجسده فهنا تيموساوس يقول ايه revealed by the appearing of our Savior Jesus Christ يبقى ايه اظهرت محبة الله أو النعمة أظهرت بظهور مخلصنا يسوع المسيح حد يقول لي في القداس استخدمنا كلمة ظهر أو ظهور أيوة برافو عليك جبل الإنسان على غير فساد والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته بل بالظهور المحيي فهمتوا؟ يبقى احنا في البسيلي بسيليوس استعار الكلمة دي عشان يوصف الميلاد استعار كلمة الظهور مش الميلاد تاني فعل انتوا قلتوه أرسله أرسله هنا تعود على الآب الآب أرسل ابنه يبقى أرسله بتضيف حاجة تاني بتضيف إيه أولا بتأكد أنه موجود من الأول لأنه when you send somebody he was there he was not he did not start being he was there and you sent him يبقى أرسله تؤكد أنه موجود لكن أرسله كمان بتشاور على مين بقى على الآب على الثالوث فهمتوا؟ فيبقى الآب أرسل ابنه يبقى ضمنيا بنأكد على الثالوث واحنا بنأكد على التجسد فهمتوا؟ زي لما جاء ابن ملء الزمان أرسل الله God sent forth his son دي بتتقال بقى في برامون الميلاد اللي حضر قداس البرامون الصبح جت غلطي 4 4 دي أرسل ابنه مرة تاني يقول كما أرسلني الآب أرسلكم أنا Father has sent me, I also send you. ماشي مرة ثالثة يقول this the love of God was manifested toward that God has sent his only begotten son. الله أرسل ابنه. يبقى فعل الإرسال بيضيف حاجتين بيأكد اللاهوت وبيأكد كمان الثالوث أو لاهوت الأب. طيب الفعل الثالث جاء جاء جاء تؤكد إيه برضه؟ اللاهوت كان موجود قبل كده أجين طيب جاء دي جت فين يقول أنا قد جئت I have come as a light into the world طبعا والمعنى واضح I have come as light into the world so I was there outside the world I was not manifested I was not in the flesh but I was there فهمتوا الفكرة so coming again بتأكد اللاهوت اوكي okay? مرة تاني بيقول صادقة هي الكلمة مستحقة كل قبول Christ Jesus came into the world كان ممكن يقول اتولد بس هو قال ايه جه came into يبقى برضو بتأكد انه كان موجود ودخل جاء مرة ثالثة في يوحنا he came to his own his own did not receive him إلى خاصته جاء يلا فاكرين كان فعل لغاية دلوقتي اللي أنا قلتهم بس ها ظهر أرسل جاء ماشي آخر واحدة في جاء يقول في يوحنا الأولى خمسة ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق The Son of God has come and has given us an understanding أوكي على فكرة تدريب تاني بقى أصعب شوية للي عاوزين يذاكروا كل مرة تلاقي أرسلة ظهر جاء ولد لازم تدور على لام التعليل بعدها على السبب لأنه هتلاقي بيقول جه لي بس بيقولها كل مرة بطريقة مختلفة ضمنيا كلها بتقول فكرة جه يخلصنا جي أك إي أكسوتي إمون في اليوناني جه خلصنا خلصنا دي تقولها هد الشيطان ماشي أعتقنا من العبودية ماشي نور علينا ماشي عرفنا ذاته ماشي علمنا نعيش صح كل ده صح بس اسمه في الآخر كلمة الخلاص الفعل الرابع أتى أتى دي بقى مهمة قوي عند اليهود ليه؟ لأن اليهود كانوا حافظين أهم لقب للمسيا الآتي فاكرين لما يوحنا كال الجو راحوا قالوا له تكونش انت الايه الآتي قال لهم لا طب ما انت جيت اوريدي اه بس هو الآتي في ذهن اليهود مش مرتبطة بأي نبي مرتبطة بالمسيا فقط عشان كده بقى في يوم حد الشعانين كانوا اكتشفوا وعرفوا انه ده المسيا فقالوا ايه قالوا ايه في الشعانين مبارك الآتي باسم الرب ودي اللي استعرناها كل مرة نقرأ الإنجيل أبونا يقول فز مرقوتن جايبي اسني وخنبران مبارك الآتي لأن ده لقب المسيح لأنه أتى أتى شبه جاء مش كده شبهها فبتقول نفس المعاني أتى أو جاء يعني كان موجود يبقى لاهوته لم يفارق ناسوته لكن ناسوته له بداية لأنه جسد بشري أما لاهوته مولود من الأب إيه قبل كل الظهور أتى يقول مثلا لأجل هذه الساعة أتيت أو لأجل هذا أتيت إلى هذه الساعة على فكرة في الإنجليش كيم هي جاء أو أتى فعشان كده تلاحظوا بس احنا في العربي ساعات تبقى جاء ساعات تبقى أتى كويس زيادة في أفعال بس هي نفس المينك مرة تاني يقول له أنت هو الآتي Are you the coming one يبقى the coming one بقت حاجة related للمسايا بس للمسيح بس مرة تاني يقول يوحنا عنه He who comes from above is above all الذي يأتي من فوق هو فوق الكل فقالوا له أنت الآتي قال لهم لا لا أنا جيت من الأرض زي زي غيري جيت من الأرض يعني أنا في الآخر إنسان إنما اللي جاي ده مش مجرد إنسان ده فوق الكل واضحة يلا نقول تاني يبقى عندنا فعل ظهر وفعل ها أرسل وفعل جاء وشبهه أتى أتى تاني هي كمان في العهد القديم بقى في أتى كتير على فكرة النبوات كانت تستخدم ده كتير يقول مثلا إيه هو يأتي ويخلصكم أك إيه أكسوتي إمان He will come and save you ده ملخص كل القصة في أشعية 35 He will come and save you يبقى جاي خلاص فهوشع مثلا يقول إيه يأتي إلينا كالمطر He will come to us like the rain like the latter and former rain into the earth يبقى جاي زي المطر لأن المطر إشارة للروح القدس كمان فجاي وجاي يمطر علينا طيب الفعل الخامس اشترك اشترك بقى تستغربوا منها شوية اشترك دي بقى كانت عاجبة أثناسيوس قوي فكان يعيد ويزيد فيها كتير لأن اشترك بقى بتشرح فعل التجسد بدقة شوية ما هو جه أهلا وسهلا بس جه ازاي محدش فاهم جه يعني كان موجود ودخل أو أتى كويس برضه بس حصل إيه بالظبط دي بقى بتاعت اشترك فيقول بولس إزاي إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك he himself likewise shared shared in the same in the same اللي هي إيه بقى share في إيه بالظبط ها share في ال flesh and blood اشترك في اللحم والدم يبقى التجسد simply لما تعرفوا بقى بدقة هو حصل ايه حصل انه شاركنا لحمنا ودمنا احنا كلنا لحم ودم مهما اختلفنا ستات على رجال على اطفال على مصريين على هونج كونج على السودان بس في الاخر احنا لحم ودم كطبيعة بشرية طبيعة بشرية واحدة فلما شاركنا لحمنا ودمنا بقى واحد مننا كلنا بقينا كلنا related ليه بقى هو related to us بقى كلنا تبعه وهو تبعنا فهمتوا يبقى اشترك شرحت التجسد فهمتوا الفكرة ان فعل التجسد ان الله شاركنا لحمنا ودمنا لاهوته ما تلغاش خلي بالكم إنما هو إيه بقى اللي زاد هو أضاف على نفسه طبيعة بشرية حقيقية ممثلة في اللحم برضه هنا الريزون موجود ها اشترك في اللحم والدم لكي ها مش موجودة لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت عشان كده السبب الأساسي للتجسد هو جاي يموت عشان يهد الموت بالموت ده أسهل موت وبعدها يقول ويعتق يخلص أولئك الذين كانوا خوفا من الموت نزل الفعل السادس نزل نزل تقول ايه زيادة كلمة نزل ممكن تضيف ايه تاني زيادة عن اللي قلنا قبل كده انه فوق الكل انه هو مش من طبيعة ارضية انت يا ادم من التراب بس هو مش من التراب هو خد جسد ترابي زينا بس هو اوريجينالي مش من التراب تعبير نزل تعبير مهم قوي ايه رايكم الكنيسه اختارت دونا عن الافعال دي كلها نزل بالذات امتى برافو عليك في القداس نزل الى الجحيم لا لا في حاجه اهم ها برافو عليك في قانون الامام من اجلنا نحن البشر من اجل خلاصنا ها نزل يبقى اختارت الفعل ده بالذات كانت ممكن تقول ولد كانت ممكن تقول ظهر كان ممكن تقول اتى جاء انما هي اختارت نزل بالذات عشان تقول لنا بصوا اللاهوت واضح ازاي نزل تعال نشوف آيات فيها نزل يقول ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء بيتكلم عن نفسه يوحنا 3 13 He who came down خلي بالكم أتى وجاء كانت الترجمة إيه came into the world هنا came down هي أتى بس من فوق لتحت والاثنين بيشرحوا التجسد برضه مرة تاني يقول هذا هو الخبز النازل من السماء بيتكلم عن نفسه بقى لأنه قال أنا هو الخبز النازل من السماء comes down مرة تاني في يوحنا 6 يقول I have come down from heaven not to do my own will but the will of him who sent me هنا اختار sent و come down فاهمين فعلين بيعبروا عن نفس التجسد برضه نقول تاني الأفعال ها أول فعل ظهر أرسل جاء شبه أتى اشتر... ها؟ اشترك ونزل طيب ناخد فعل كمان دخل ده فعل بقى غريب جدا دخل ايه اللي يضيفه فعل دخل على التجسد كان كان بره ودخل برضه خلي بالكم هي كلها بتوصل نفس المفهوم اولا بتؤكد انه كان موجود لكن كمان دخل زي اللي احنا عايشين في أوضة مع بعض أو في سجن مع بعض كل البشر في سجن مع بعض أو في ظل الموت حبس دخل معانا الزنزانة بس معاه مفتاح فدخل وفتح وخرجنا وطلع فدخل دي يعني دخل عالمنا دخل دنيتنا دخل طبيعتنا تعالوا نشوف يقول في أعمال واحد بطرس وهو بيوعظ استخدم الفعل ده يقول ينبغي الرجال الذين اجتمعوا معنا كل الزمان الذي فيه ما قالش ولد ولا جاء ولا أتى قال دخل إلينا الرب يسوع وخرج خرج يقصد بيه إيه الصعود فهمتوا الفكرة يبقى دخل وخرج دخل دنيتنا وصعد للسماء يبقى خرج منها يبقى الدخول بيشاور على التجسد برضه مرة بقى تاني دي بقى ليلة العيد في عبرانين واحد يقول متى أدخل البكر أدخل زي أرسل يعني هنا عايد على مين الآب دخل ابنه أدخل كأنه الفاعل هو الآب قال له أدخل زقه علينا أدخل البكر إلى العالم يقول ولتسجد له فعل آخر حد فيكم قال أشرقة أشرقة إيه قيمتها إيه اللي تضيفه أشرقة الدنيا كانت ضلمة ولما دخل النور جه أيوة ممكن تضيف إيه تاني اتفضلي ها نور من نور بتشاور على طبيعته كنور كمان خلي بالكم هي الشمس لما بتشرق كانت موجودة ولا ما كانتش كانت موجودة بس on the other side احنا مش شايفينها فالإشراق هي بداية رؤيتي أنا مش بداية وجود الشمس نفس المينينج فهمتوا اللاهوت معلن هنا زي لكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر shall arise the sun of righteousness طبعا ده المسيح نفسه ودي هناخدها في التسبيح برضو شبهها كده بس عشان ما اطولش declared هو خبر كلمة خبر في يوحنا واحد نفس المعنى طيب أسهل بقى فيرب طبعا ولد مش كده وأكتر فعل مستخدم احنا مش بنلغي بقى ولادته البشرية الحقيقية من أم عشان يبقى إنسان ابن إنسان ففي verb اسمه ولد فتلاحظوا ولد لكم اليوم في مدينة داود أو في النبوات يولد لنا ولد ونعطى اسم بس قولوا لي الآية بتاعت أشعية بتشاور على اللاهوت والناسوت يلا يلا exercise أشعية بيقول لاهوت وناسوت في نفس الآية برافو عليك ولد لكم يبقى طفل عادي جدا هنخ... هيبقى عندنا ولد ماشي اهلا وسهلا عادي شفناه وعارفينها كويس وبعدين يدعى اسمه الها ما ينفعش يبقى انسان عادي بقى وبعدها يقول ايه آه ابديا خلاص ده ربنا بقى مش كده وبعدين يقول طبعا كل صفات الله بقى عجيبا مشيرا رئيس السلام قديرا يبقى الصفات اللاهوتيه معلنه والناسوت معلن في كلمه ولد وكلمه ابن اوكي ولد طبعا في المتى يقول لما ولد يسوع في بيت لحم مجوس من المشرق جاءوا إليه برضو انتوا قلتوا صار جسدا أو تجسد من أفعال التجسد الكلمة صار جسدا became flesh أو he was incarnate في الترجمة اليوناني ودي اللي بتتقال في القداس تجسد حتى ابونا ياخدها براحته كده وتجسد عشان يعني الناس تصحى كده وتكتشف ده موضوع سيريس يعني ربنا جه وأخلى نفسه برضو حد فيكم قالها آخذا صورة عبد صائرا في شبه الناس coming in the likeness of man كل دي تعبيرات بتشرح التجسد يبقى شرح التجسد مال الإنجيل بألفاظ مختلفة عشان يوصل أهم سر أهم حقيقة ربنا بنفسه موجود منذ الأزل تجسد يعني خد طبيعة بشرية وبقى واحد مننا وصار ابن الله ابنا للبشر من أجلنا نحن البشر من أجل خلاصنا اخترنا كلمة نزل واخترنا كلمة تجسد واخترنا كلمة تأنس بصوا بقى المردات اللي انتوا حفظتوها بتقول بالظبط اللي احنا عمالين نقوله ده بقى عشان تعرفوا جمال التسبيحة بقى بصوا تعالوا نقولهم مع بعض كده واحدة كده أشرق جسديا من العذراء بغير ذرعي بشر حتى قولوا لي عبقرية النص هنا يعني جمال النص الصغير ده ده مرد يوم الاثنين ايه اللي عجبكم فيه يلا اللي فاهم هيقول على طول التجسد عبر عنها بإشراق يبقى نور وكان موجود وجسديا عشان نأكد انه جسد حقيقي ومن العذراء يأكد انه ولادة طبيعية ولادة إنسانية من أم حقيقية وغرض التجسد حتى خلصنا والولادة معجزية ففي هنا بتاع خمس عقائد في, في, في سطر واحد يوم الثلاث لأنه بإرادته ومسرة أبي والروح القدوم آت وخلصنا لأنه بإرادته ومسرة أبي والروح القدوس آتى و... برضه هنا شوفوا الدقة أتى الفعليات وخلصنا غرض التجسد طيب نقلب على الأربع تطلع الأب من السماء فلم يجد من يشبك أرسل وحيده أتى وتجسد من إنكين إيه الأفعال هنا ها يلا فعلين مش فعل واحد ها أرسل وأتى اللي هي فعل التجسد نفسه وبعدين ربطها بالآب عشان يقول أرسل فالآب أرسل ابنه أتى الفاعل هو المسيح يبقى أرسل الفاعل هو الآب عشان إرادة واحدة وأتى الفاعل هو الابن فتبقى إرادة واحدة أنا والآب واحد لكن أرسل وأتى وبرضه وتجسد ثلاث أفعال مش فعلين سوري أرسل وحده أتى وتجسد منك بستخدم ثلاث أفعال من الثمانية اللي قعدنا نحكي فيهم تطلع الأب من السماء فلم يجد من يشبهك أرسل وحيده أتى وتجسد منك اللي بعدها لم يزل إلها أتى وصار ابن بشر لكنه هو الإله الحقيقي أتى وخلص إيه حلاوة النص ده إيه برضو العبقرية أو كمية العقيدة هنا أو الدقة المستخدمة في النص ده اللاهوت ما فرقش الناسوت في كلمة إيه لم يزل إلها عشان ما حدش يفتكر إنه كان ربنا وبقى إنسان التعبير ده غلط كان ربنا وبقى إنسان يبقى بطل يبقى ربنا لا لا هو لسه ربنا هو ربنا وبعدين بقى ربنا المتجسد فاهمين لكن هو ربنا لسه لم يزل إله وبعدين لم يزل يكم يعيدها تاني في آخر النص لكنه هو الإله الحقيقي يعني عشان ما تفهمهاش غلط طب الفعل المستخدم لوصف التجسد أتى مرتين خلي بالكم أتى الآتي وإيه كمان وسارة سارة ابن بشر لم يزل إلها آتى وصار ابن بشر لكنه هو ال- الحقيقي آتى وخلصنا اللي بعده ده أشهر واحد بقى هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده علوم هو أخذ برضو موجودة ضمن ال- الكلمات لأن بعدها الربع اللي بعد يقول هو أخذ جسدنا وأعطانا روحه القدوس يبقى بيشرح خد الذي لنا اللي هو جسدنا وأعطانا الذي له اللي هو روحه فهمتوا الفكرة لكن هنا فعل جديد علينا اسمه أخذ وأعطى كل ده في حركة التجسد البدل ده يلا مرة تاني هو أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له نسبحه ونمجده ونزيده علوم يوم السبت بقى السبت ده بقى عز التسبحة سلام لك يا ممتلئا نعما سلام لك يا من وجدت نعما سلام لك يا من ولدت المسيح الرب معك إيه فعل التجسد هنا ولدت ولدت الولادة السلام لك يا ممتلئا نعما السلام لك يا من ولدت المسيح الرب ما آخر حاجة من أجل هذا نعظ باستحقاق بتماجد النبوية لأنهم تكلموا من أجلك بأعمال كان أيتها المدينة المقدسة التي للملك العظيم طبعا هنا تركيز على أمنا العذراء لكن في حاجة ريليتد للتجسد هنا في حاجة تشرح التجسد في الحتة دي ها؟ المدينة المقدسة يبقى هو دخل هي بقت المدينة ليه لما دخلها الملك فلما دخل عالمنا أصبحت أمنا العذراء كأنها أول مدينة مقدسة وكل الكنيسة بقت المدينة المقدسة التي للملك العظيم نسأل ونطلب أن نفوز برحم بشفاعتك عند محب من أجل هذا كل واحد يعظمك يا و لتات الإله القديسة كل حين ونحن أيضا نطلب أن نفوز برحمة بشفاعتك عن نراجع الأفعال ها حد فاكر حاجة أول واحد زهرة ها زهرة أرسل جاء وأتى هم؟ زهرة أرسل جاء أتى أشرق اشترك نزل هم؟ دخل ها؟ ولد طبعا كل سنة وانتم طيبين لإلهنا كل مجد عند